الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا هو الدرس الثاني والأربعون من دروس مصطلح الحديث ومع الفصل الثاني معرفة الرواه وهذا الفصل فيه 21 نوع من أنواع علوم الحديث يبقى الفصل ده فيه كم نوع من أنواع الحديث 21 نوع وهي كالآتي معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة الأخوة والأخوات معرفة المتفق والمفترق معرفة المؤتلف والمختلف معرفة المتشابه معرفة المهمل معرفة المبهمات معرفة الوحدان معرفة من ذكر بأسماء أو بصفات مختلفة معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم معرفة الألقاب معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم معرفة النسب التي على خلاف النسب النسب التي على خلاف ظاهرها معرفة تواريخ الرواة معرفة من خلط من الثقات معرفة طبقات العلماء والرواة معرفة الموالي من الرواة والعلماء معرفة السقاة والضعفاء من الرواة معرفة أوطان أرواة أوطان الرواة وبلدانهم نبدأ بمعرفة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تعريف الصحابي لغة تعريف الصحابي وتعريف الصحابي له تعريف لغة واصطلاحا التعريف الصحابي اللغوي الصحابة لغة مصدر بمعنى إيه؟ الصحبة ومنه الصحابي والصاحب ويجمع على إيه؟ أصحاب وصحب وكثر وصحب وكثر استعمال الصحابة بمعنى إيه؟ الأصحاب ده باللغة اصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح يبقى الصحابي هو من هو الصحابي بقى هو ها آه شيخ حسن هو كل من لقي النبي لقيه قابله رآه مسلما وليس ايه كافرا ومات على الإسلام وإن حصل بعد وفاة النبي ردة ورجع تاني للإسلام وهو صحابي يبقى من هو الصحابي لا لقيه لو أسلم في عهد النبي ولم يلقى النبي لا يعد صحابيا لازم يكون ايه قابل النبي ولو مرة واحدة ورآه ولو مرة واحدة ومات عليه على الإسلام لو لقي النبي وهو كافر وبعد أن مات النبي أسلم لا يعد صحابيا تمام ولو آه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات كافرا لا يعد صحابيا من الصحابي ها الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام وإن ها تخلل ذلك إيه رده ده على الأصح لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم تمام مسألة الردة فيها خلاف بين أهل العلم يعني تمام بس الصحيح أنه صحابي طيب إيه الفايدة من هذا العلم أهميته وفائدته معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل تمام لأن لما يقول عن الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عارفين ان الحسن ايه تابعي يبقى الحديث ده ايه مرسل لكن لو قال عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره يبقى ده ايه متصل تمام آه الحديث المرسل احنا عارفينه وعرفناه قبل كده هو الذي لم يذكر فيه ايه الصحابي اخر الاسناد اللي هو الصحابي ولا مش كده يا شيخ محمد تمام آه سقط منه الصحابي معرفة الصحابي علم كبير مهم عظيم الفائدة ومنه ايه معرفة المتصل من ايه نوصل بما تعرف صحبة الصحابي ازاي بقى نعرف ان ده صحابي تمام تعرف الصحبة بأحد امور خمسة اول حاجة التواتر كأبي بكر الصديق وعمر الخطاب وبقية العشرة المبشرين ده مش محتاج ايه ده متواتر انهم ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج يعني ايه ها على راي الجماعه العوام مش محتاجه فقه ها نعم مش محتاجه فقه دول صحابه معروفين ها والمشهورين والزبير و- وغيرهم كلهم يعني تمام طيب نمرة باء الطريقة الثانية الثانية التي نعرف بها الصحابة الشهرة كضمام بن ايه ها ثعلبة وعكاشة ابن محصن لما قالوا سبقك إلى يومنا هذا لما يجي أحد يقول لك طلب اديني طلب تقول له إيه سبقك بها إيه عكاشة مش عكاشة عكاشة عكاشة ده راح لحاله ها دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة إخبار صحابي أي واحد من الصحابة المعروفين يقول لك فلان ده إيه صحابي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم نمرة أربعة التي نعرف بها الصحابة إخبار ثقة من التابعين سعيد بن سيب يقول لك فلان ده إيه صحابي خلاص نمرة خمسة إخباره عن نفسه إن كان عدلا وكانت دعواه ممكنة يعني لو كان هو إنسان ثقة عدل وقال أنا صحابي أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان إيه آه وكانت دعواه ممكن بح- يعني بحيث إيه؟ نشوف سنه اتولد امتى ها اتولد امتى النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة عشرة بالهجرة هو لو هو اتولد سنة مثلا ايه اه مثلا واحد 11 هجرية ده دي دعوة غير ممكنة اصلا حتى لو كان عدل لان هو اصلا اتولد بعد وفاة ايه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعديل الص- جميع الصحابة يعني ايه تعديل يعني الصحابة كلهم عدول والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول سواء من لبس من لابس الفتن عاش في الفتن يعني منهم أم لا أو مارس هذه الفتن وهذا بإجماع من يعتد بهم بإجماع من إيه لأن في أحيانا إجماع لا يعتد به ملوش لازمة كإجماع الصوفية كإجماع إجماع ناس أو شيعة أو إجماع الشيعة لا يعتد بهم لأنه مفسق أصلا تمام آه ومعنى عدالتهم أي ت- تجنبهم إيه أه تعمد الكذب ما فيش واحد صحابي يتعمد الكذب أو يكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يجب عدم قبولها وينتج من ذلك قبول جميع رواياتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم طالما عرفت ان انا صحابي مش محتاج ابحث ايه عن اقوال آه، علماء الجرح والتعديل فيه لان هو اصلا عدل مش محتاج ابحث عنه ده صحابي رضي الله عنه تمام ومن لابس الفتن من الصحابة منهم من يحمل أمره على الاجتهاد المأجور إذا اجتهد العالم فله إيه وإذا و- فأصاب وإذا أخطأ حتى وإن أخطأ في الفتنة فهو إيه مأجور لأنه اجتهد في آه، ع- ومنهم من لابس الفتن ومن لابس الفتن منهم يحمل امره على ايه على الاجتهاد الماجور فيه لكل منهم تحسبا لايه تحسينا ل- تحسينا مش تحسبا تحسينا للظن بهم لانهم حمله الشريعه واهل آه، خير القرون رضي الله عنهم وارضاهم أكثر الصحابة حديثا من أكثرهم رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثا ستة من المكثرين وهم على التوالي أبو هريرة رضي الله عنه على رأسهم آه، وهو على رأسهم روى 5374 حديث وروى عنه أكثر من 300 رجل ولذلك لما بيتكلم الشيعة وغير الشيعة والعلمانيين وغيرهم في أبي هريرة إيه المقصود من كلامهم في أبي هريرة؟ آه، هو آه، اسقاط الدين او الطعن في الدين والقضاء على الدين لان اكثر واحد روى حديث من اول طب اذا اسقط ابو هريره من بقي لنا يبقى هيضيع مننا كام 5374 حديث طيب يليه في المرتبه مباشره ابن عمر من ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب تمام روى 2630 حديث 2630 ايه حديث يليه في المرتبة الثانية أنس بن مالك من أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم روى 2286 حديثا يليه في المرتبة الرابعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق روت 200 2210 أحاديث إذا الشيعة لم يطعنوا في الح- في في عائشة يبقى هيضيعوا مننا إيه 2210 حديث يليها في المرتبة الخامسة ابن عباس رضي الله عنه روى 1660 إيه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس عنده كم سنة عشر سنين طيب وأخذ هذه الأحاديث من الصحابة آه يريد في المرتبة السادسة جابر بن عبد الله روى 1500 وإيه 40 حديثا من أكثر الصحابة فتية رضي الله عنه فأكثرهم فتية تروى أه هو من ابن عباس ثم كبار الصحابة وهم ستة كما قال مسروق انتهى علم الصحابة إلى ستة يبقى عدد الصحابة لسه هنتكلم عن عددهم يبقى آه، الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكم الغزير من الصحابة العلماء اللي فيه ستة ها آه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي طبعا واعلم الصحابه كان ابو بكر بس ابو بكر لا بيذكر هنا لانه ما عادش كتير بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ونص فقط ها اعلم الصحابه على الاطلاق ابو بكر الصديق تمام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وابي بن كعب وزيد بن ثابت الذي جمع القران وابو الد... وابي الدرداء رضي الله عنه وابن مسعود من ابن مسعود ها عبد الله بن مسعود ثم انتهى علم السته الى اثنين علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود السته دول اعلم آه علمهم كله انتهى عند مين يعني اعلم اعلم اثنين فيهم مين علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود من هم العبادله هي العبادله يعني عبد الله من هم العبادله المراد بالعبادله بالاصل من آه اسمهم ايه عبد الله من الصحابه ويبلغ عددهم نحو 300 صحابي كم صحابي اسمه عبد الله 300 لكن المراد بهم هنا أربعة من الصحابة كلهم منهم اسمه عبد الله معروف عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن ايه عمرو بن العاص طبعا لم يذكر فيهم ايه عبد الله بن مسعود والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم آه عرفت بقى ليه لم يذكر ابن مسعود لأن هؤلاء عاشوا فترة طويلة وتأخرت وفاتهم ابن مسعود مات في عهد مين عثمان بن عفان واللي صلى عليه عثمان بن عفان تمام حتى احتيج إلى علمهم لما تأخر طبعا عبد الله بن عمر كان صغير لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في غزوة أحد عنده 15 سنة وما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم عنده مات و- وعبد الله بن عمر ده عنده 23 سنة شاب عبد الله بن عباس كان عنده 10 سنين عبد الله بن الزبير كان عنده 10 سنين عبد الله بن الزبير أول من ولد في إيه؟ المهاجرين في المدينة كان عنده 10 سنين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو العاص برضه كان إيه كان شاب صغير فاهم فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة فلا في أي كتاب فقه لما تسمع هذا قول العبادلة يبقى مين هم يبقى ابن عمر بن الخطاب ابن عمرو بن العاص ابن الزبير ابن مين ابن عباس رضي الله عنه وعنه عدد الصحابة يا جماعة عدد الصحابة ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة لا هم دول آخر ناس موتى وهو لا آه، ابناء الصحابه بس هم اخر ناس موتا فاحتاج الناس الى علمهم اه وبرضه كلهم ابناء الصحابه ليس هناك احصاء دقيق لعدد الصحابه لكن هناك اقوال لاهل العلم يستفاد منهم منها انهم يزيدون على مئة الف صحابي واشهر هذه الاقوال قول ابي زرعه الرازي قبض الرسول صلى الله عليه وسلم عن مئة الف واربعة عشر الف من الصحابه ممن روى عنه وسمع منه صلى الله عليه وسلم عدد طبقات الصحابة اخت... آه، اختلف في عدد طبقاتهم فمنهم من جعلها باعتبار السبق الإسلام أو الهجرة يعني حب يقسم الصحابة طبقات بعضهم قسمها على عدد إيه؟ السبق في الإسلام من هو السابق في الإسلام والهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة الغزوات الكبيرة ومنهم من قسمهم باعتبار آخر فكل, فكل قسمهم حسب إيه؟ اجتهاده فقسمهم ابن سعد في كتابه طبقات ابن سعد إلى خمس طبقات وقسمهم الحاكم إلى إيه حاكم النيسابوري إلى ثنتي عشرة طبقة 12 طبقة يبقى ابن سعد قسمهم كم طبقة خمسة و... آه. والحاكم عشرة آه 12 أفضلهم من أفضل الصحابة وأفضلهم على الإطلاق من غير مناقشة أبو بكر الصديق ثم عمر, عمر آه رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة ثم عثمان شوف بإجماع إيه؟ أهل السنة خرج من هذا كلام مين الشيعة ثم عثمان ثم علي على قول جمهور أهل السنة ثم تمام العشرة وعد أهل العشرة مين أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة رمضان المشاهد الكبرى دي تمام هؤلاء أفاضل الصحابة أو ترتيب الصحابة من حيث الأفضلية أولها إسلاما من الرجال الأحرار مين أولهم إسلاما من الرجال الأحرار مين مش محتاجة كلام أبو بكر الصديق من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه فهؤلاء أول من دخلوا في دين الله تبارك وتعالى آخرهم موتا من آخر واحد من الصحابة مات رضي الله عنه أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليسي مات سنة مئة بمكة يعني بعد وفاة النبي بكم سنة تسعين سنة تمام وقيل أكثر من ذلك كمان ثم آخرهم موتا قبله مباشرة مين أنس بن مالك توفى سنة ثلاث وتسعين بالبصرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر والبركة و... تمام فعاش لحد سنة 93 أنس ابن مالك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده كم سنة 20 سنة لأنه جاء جاءت به جاءت به أمه عن ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم عند وهو كان عنده 10 سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ومات سنة 92 93 أه؟ يعني عاش كم سنة 103 سنة 103 آه نعم 103 سنة آه أنت رجل مدرس يعني المفروض الحاجة دي ما تعديش عليك أبو علي أصل أنت مدرس إنجليزي مالكش في الحساب ها تمام آه يبقى آخرهم ميت موت مين أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة كم 100 وقيل إيه أكثر طب الإمام مالك بن أنس تابعي مات سنة كام مات آه لا متابع التابعين مالك بن أنس آه لا مات 100 وكسر في واحد من الأئمة مات في التسعينات نسيته أشهر المصنفات فيهم في الصحابة بقى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ده كتاب ماتع أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد إيه؟ الجزري المشهور بإيه؟ بابن الأثير الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر يبقى أشهر كتب الصحابة مين وفي كتاب معرفة الصحابة برضه لابن حبان معرفة الصحابة لأبي نعيم تمام الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر أسد الغابة من الصحابة ها ها آه. أسد الغابة اه 179 اه ال 200 الا انا عايز اوصل لدي اه طيب آه. اه ناخذ التابعين بالمر معرفة التابعين معرفة ايه التابعين خلاص الصحابة انتهينا منهم ولا فيها في حاجة مش واضحة آه معرفة التابعين تعريف التابعي التابعي لغة التابعون جمع تابعي او تابع والتابع اسم فاعل من تبعه بمعنى ايه مشى خل... مشي خل... خلفه اصطلاحا آه هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الاسلام يبقى عشان نعرف التابع من التابعي الذي لقي ولو صحابي واحد ومات على الإسلام وقيل هو من صحب الصحابي اللي هو مين التابعي من فوائده ت- ت- تمييز المرسل من ايه من المتصل لان لما نعرف التابعي هنعرف انه ده مش صحابي إلا- لو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم التابعي يبقى ده حديث ايه مرسل تمام طبقات التابعين اختلف في عدد طبقاتهم اختلف في عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته فجعلهم الإمام مسلم ثلاث طبقات فقط وجعلهم ابن سعد أربع طق- طبقات والحاكم ده دايما بيزودها وجعلهم الحاكم ايه خمسة عشر طبقة الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة وهكذا أه؟ تمام المخضرمون المخضرمون جمع مخضرم والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره والمخضرمون من التابعين على الصحيح يبقى المخضرم ده مين هو يا جماعة مين هو أدرك الجاهلية أه؟ أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير وعدد المخضرمين نحو عشرين شخصا كما عدهم الإمام مسلم والصحيح أنهم أكثر من ذلك ومنهم أبو عثمان النهدي والأسود بن يزيد النخعي يبقى عدد المخضرمين كام عشرين والصحيح أنهم أكثر من هذا العدد من الذي عدهم عشرين مين الإمام مسلم رحمه الله الفقهاء السبعة من التابعين وأيضا شوف كم التابعين كدي عددهم ولكن العلماء منهم سبعة الفقهاء منهم سبعة هم الفقهاء هم العلماء الفقهاء منهم سبعة تخيل شوف عدد التابعين قد ايه تمام والفقهاء منهم سبعة ومن طبعا من أكابر التابعين الفقهاء السبعة وهم كبار علماء التابعين وكلهم من أهل المدينة القا... طبعا أول واحد سعيد بن مسيب سعيد بن المسيب ها سعيد بن المسيب زوج من آه، بنت أبي هريرة أبو هريرة حماه فلماذا لم يكن هو أعلم الناس يعني ها واخذ بنت أبو هريرة والقاسم ابن ع... ابن محمد من القاسم ابن محمد ها القاسم بن محمد بن أبي بكر ها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق مم. وعروة بن الزبير عارفين عروة بن الزبير ها عبد الله بن مسعود عبد الله بن الزبير صحابي أخوه ها وهو ايه تابعي لأنه ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخوه صحابي وهو ايه تابعي ها وخارجة ابن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن ع- عبد الله بن عتبة وسليمان بن إيه؟ يسار دول أعلم إيه؟ آه تابعين جعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمرو أيضا بدل أبي سلمة وجعل أبو الزناد بدلهما أي بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن آه، أفضل التابعين هناك أقوال للعلماء في أفضلهم والمشهور أن أفضلهم آه برضه سعيد بن سيد ها وأ- وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي ها وقال آه، أبو عبد الله بن محمد بن- آه، بن خفيف إيه؟ الشيرازي أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب ابن المسيب وأهل الكوفة يقولون أويس القرني اللي هو كان بار بأمه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البصرة يقولون لا الحسن البصري يتعصبون إيه للحسن رضي الله عنه أفضل التابعين الت- أفضل التابعيات ها قال أبو بكر بن أبي داود سيد سيد سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين أخت إيه محمد بن سيرين بيت ابن سيرين ده كله بيت علم أصلا ها وعمرة بنت عبد بنت عبد الرحمن أظنها بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لا أذكر وتليهما أه أم الدرداء زوجة من ها أه زوجة أبو الدرداء رضي الله عنها وارضاها لا آه آه لا استغفر الله ز- أم الدرداء الصحابية اللي هي زوجة أبو الدرداء دي مش زوجة أبو الدرداء لا أذكر لا أذكر حتى لا اه لا تعد ام الدرداء هذه هي ام الدرداء الصغرى اصلا نعم واسمها هجيمة ويقال هج- جهيمة وهي زوجة ابي الدرداء ايضا وام الدرداء الكبرى هي زوجة ابي الدرداء ايضا واسمها ايه خيرة ولكنها صحابية دي زوجة ام, أم الدرداء الث- ابو الدرداء الثانية اه كده صح رضي الله عنه فهو متجوز اثنين واحدة صحابية وواحدة تابعية رضي الله عنه وارضاه ولم, ولم أعلم أن هناك صحابي تزوج امرأة واحدة ها فما بالكم تعيشون على واحدة وتموتون على واحدة وتلقون الله بواحدة ها كل الصحابة نعم كل الصحابة ثم تأخذ القدوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ها ولكم في رسول الله معرفة الإخوة والأخوات وهو آه، رقم ثلاثة من هذا الفصل الثاني في الباب الرابع توطئة هذا العلم هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف يعني ع- معرفة الإخوة والأخوات ده من عل- علم الع- من آه، من علوم الحديث والعلماء اهتموا به و- و- وصنفوا فيه وأفردوا له كتب وهو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ومعرفة أنسابهم وإخوتهم وغير ذلك كما سيأتي من الأنواع بعده الله أكبر يعني سبحان الله الله قيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ما تركوا صغيرة ولا كبيرة تمت إلى علم الحديث الحديث من قريب أو بعيد إلا وألفوا فيها وكتبوا فيها واهتموا بها واهتموا بها واعتنوا بها عناية خاصة الله أكبر ما تركوش حاجة كما سوف ترى في ال 21 علم ه- ه- هذا من فوائده من فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخ عند الاشتراك في إيه؟ في اسم الأب زي إيه مثل عبد الله بن دينار وعمر وعمر وعمر بن دينار مجرد ما تسمع الاسمين يخطر ببالك أن هذا شقيق هذا تمام فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليس بأخوين وإن كان اسم أبيهما واحد واضح عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار كان أنا اسمي محمود الحفناوي في دكتور في جامعة الأزهر اسمه محمد إبراهيم الحفناوي فكل ما يسمع يعرف ان انا اسمي الحفناوي يقول انت اخو الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي ها او من عيلة بقى ما- مع ان دي عيلة دي, دي عيلة ودي عيلة ها تمام خدت بالك فامثلة مثال للاثنين في الصحابة عمر ها وزيد ابن الخطاب هم؟ عمر بن الخطاب غير زيد بن الخطاب ها مثال للثلاثة في الصحابة دول آه، مثال لل- للإخوة فعمر بن الخطاب أخو زيد بن الخطاب مثال آه، للثلاثة ثلاث إخوة صحابة مين علي وجعفر آه، وعقيل بنو إيه أبي طالب مثال للأربعة في التابعين في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح دول أخوة مثال للخمسة خمس إخوة في أتباع التابعين اسمع سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة سفيان بن عيينة وآدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وإبراهيم دول من أتباع إيه؟ التابعين تمام وسفيان بن عيينة ده قرين آه، سفيان الثوري و- وقرين أحمد بن حنبل ها لا يحيى بن معين الثاني يحيى بن معين عذرا قرين سفيان بن عيينة وكيع بن الجراح تمام عص... من المعاصرين له وكان بين وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة ما صنع الحداد تمام مثال للستة في التابعين محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريم بنو سيرين دول كلهم من العلماء هذه أبناء بني سيرين ستة محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين كلهم أبناء سيرين وكلهم علماء ستة ما شاء الله بيت مبارك مثال للسبعة في الصحابة بس ها النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بنو ايه مقرن عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها نحلت له نحلة وأريدك أن تشهد قال هل له إخوة قال عشرة أهو جايب سبعة منهم ها تمام وهؤلاء السبعة كلهم صحابة كمان مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد الله أكبر ها وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم هم السبعة يبقى دول ايه صحابة من أب واحد تمام في وكلهم ايه من المسلمين وكلهم من المهاجرين ولم يشاركهم في هذه المنقبة أحد عرفت بقى فايدة معرفة الإخوة والأخوات م? أشهر مصنفات فيه كتاب الأخوة لابن المطرف أه, أه لأبي المطرف أه ابن فطيس الأندلسي وكتاب الإخوة لأبي العباس السراج والسراج نسبة لعمل السروج وكان من أجداده من يعملها وهو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي مولاهم محدث عصره في نيسابور نكتفي بهذا القدر وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته